السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا حبتنا الكرام هذا هو الدرس العاشر من دروس السنة النبوية المطهرة تناولنا على مدار الدروس التسع نقاط أربع كانت كلها في غاية الأهمية فتحدثنا عن تعريف السنة عند أهل كل فن وتحدثنا عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقسامها وأقسام كل قسم منها وتحدثنا عن الوحي وقلنا أن الوحي فيه عشر مسائل ذكرنا هذه المسائل العشر وهي أهمية معرفتنا بالوحي تعريف الوحي إيه هو الوحي كيف تحدث القرآن الكريم عن الوحي طرق الوحي وعرفنا أن له ثلاثة طرق ذكرها الله في آية سورة الشورى أقسام الوحي الفرق بين القرآن والحديث القدسي كيفية وحي الله إلى ملائكته كيفية وحي الله إلى رسله كيفية وحي الملك الملك إلى الرسول شبهات حول الوحي ذكرت شبهة واحدة نتكلم فيها جماعة المتكلمين اللي هم بيتكلموا في أن القرآن الكريم مخلوق وذكرنا بعض هذه النقاط بسيطة النقطة الرابعة اللي هي علاقة السنة بالقرآن هل في علاقة بين القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة طبعا احنا بدأنا الدرس ده الحلقة اللي فاتت لكن لم نستطيع أن نتمم الحديث كله مجمل مجمله يعني في هذه النقطة وهي نقطة طبعا غاية في الأهمية إن في علاقة بين السنة وبين القرآن الكريم لما العلاقة اللي بين السنة والقرآن الكريم قلنا في أربع علاقات العلماء قالوا إن في أربع علاقات قد تكون العلاقة علاقة بيان يعني بيان السنة تأتي بيان للقرآن وعرفنا أن البيان ده عدة أقسام وقد تكون السنة مؤكدة لآيات القرآن أو أحكام ذكرها القرآن وقد تكون السنة ناسخة لحكم ثبت في الكتاب وهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل ولذلك أنا ما أردت في الحلقة الماضية إن أنا أدخل فيها عشان هي محتاجة تفصيل القول فيها شوية احنا قلنا البيان أول حاجة أول علاقة بين السنة والقرآن البيان لأن ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس قلنا البيان ده إما إنه بيان المجمل ان ربنا يجيب الامر مجمل كده واقيموا الصلاه اتوا الزكاه كلام مجمل لكن نصلي ازاي وامتى والساعه كام ومن اول وقت واخر الوقت والقضاء والفوائد والكلام ده كل الاحكام دي كلها تبينها السنه النبويه المطهره الزكاه زكاة الزروع وزكاة الحرث وزكاة المال وزكاة النقدين الذهب والفضة وزكاة عروض التجارة وزكاة كل الكلام ده يوضحه مين السنة النبوية وقلنا من البيان أيضا إن, إن ممكن يقيد المطلق يعني يجي حاجة مطلقة مثلا زي ما ربنا يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم ده كلام مطلق طب يا ترى سرق ايه طب سرق قد ايه طب سرق ليه الآية ما قالتش حاجة مني السنة بقى تقول لو سرق عشان خاطر خايف على نفسه من الهلاك لما نقطعلوش السنة تقول لما نيجي نقطع ما نقطعش الشمال نقطع اليمين ولما نيجي نقطع اليمين نقطعها منين من الكوع مش من المرفق ولما نيجي وهكذا السنة بقى تبدأ تبين وتخصص وتقيد هذا المطلق وما تخليش الموضوع عام كده ولا موضوع ثابت على هذا التحديد أو إن السنة بتفسر مراد الله من الكلام إن ربنا سبحانه وتعالى ماذا يريد من كلامه زي مثلا الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم طبعا الصحابة فهموا ظلم ايه تما كل الناس بتظلم نفسها وكل واحد بيعمل ظلم وفي آية بتقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يعني أكيد الظلم ده واقع واقع فلما كلموا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا فأفادهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هو الشرك لقوله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم حكاية عن سيدنا لقمان مع ولده دي اللي احنا قلناه في الحلقة اللي فاتت وحاولنا نفصله تفصيل يعني بإيضاح شديد النهاردة بنكمل بقية العلاقات اللي بين السنة والقرآن وبقول ان القرآن السنة بتكون مؤكدة للقرآن يعني ايه مؤكدة للقرآن هل معنى كده ان القرآن يحتاج الى تأكيد فتيجي السنة عشان تأكده عشان خلي بالك عشان الناس بتفهم كلام ساعات مقلوب انما الفكرة مش كده الفكرة ان لما انت تسمع القول مثلا مرة واحدة بخلاف لما تسمع القول مرة تانية حتى طريقة تعبير القرآن الكريم جت كده مرة يجيب الكلام بدون مؤكد ما يأكدوش بأي أداة من أدوات التأكيد بعدين ما, ما ينفعش الناس مش واخدة بالها يقوم جايب لهم مؤكد أسلوب تأكيد يعني أداة من أدوات التوكيد عشان تأكد الكلام بعدين يجيب مؤكدين عشان خاطر يأكد على هذه المسألة فساعات السنة لما بتيجي بتيجي عشان تأكد تأكد ال الكلام أو تؤيده أو بتؤيده لمين بقى للي هو محتاج ان يسمعه باسلوب تاني او بطريقة تانية ده بالنسبة لتأكيد الايه لتأكيد السنة للقرآن الكريم دي النقطة التانية العلاقة التالتة خليني طب اخد العلاقة التالتة بعد هذا الاتصال وهي طبعا حتة مهمة قوي مفيدة قوي اللي هي ان تكون السنة ناسخة الاخت ايمان من الشرقية السلام عليكم عليكم السلام نعم ازيك يا شيخ الله يكرمك اتفضل ده صح الحمد لله الله يبارك في عمرك آه انا بسأل حضرتك عن الصدقة اه الصدقة ان الافضل يعني لما اكون في مسجد او اي حاجة بحط الصدقة مرة واحدة ولا آه، يعني لو من الافضل انها مثلا كل اسبوع او كل يوم عشان اكون انا من المتصدقين اه دي ملهاش علاقة بزكاة المال ولا كلام لا دي صدقة غير الزكاة اه اه حضرتك عايزة تحطيها فين يعني يعني افرض انا لما اتصدق كل يوم او كل اسبوع اه من الافضل انني يعني مثلا في مسجد افرض ان هو مفتوح على طول مثلا اه ال- الافضل انني بتصدق كل اسبوع
طيب انت حضرتك الصدقة دي بتطلع بتخرج وقت عشان الحاجة اعتبر من المتصدقين تمام من المتصدقين يبقى الصدقة بتخرج وقت الحاجة لما حضرتك تشوفي ان في حد معين تعبان او مريض او يحتاج الى صدقة او يحتاج الى مساهمة او يحتاج الى مساعدة انت تقومين حينما تسمعين هذا ساعة لما تعرفي ان في حد عايز مساعدة من هذا القبيل حضرتك تقدمي له هذه الصدقة ولو انت عايزة تبقي من المتصدقين فدائما اجعلي الصدقة بتاعتك في الاقربين اجعلها في الأقربين الناس اللي هم آه، أقربائك اللي هم ذوي رحمك اللي هي مثلا زي أختك لو كانت محتاجة أخوك لو كان محتاج آه، آه، آه، مثلا ابن عمك ابن عمتك بنت عمك بنت عمتك وهكذا جارك يعني اجعليها في الأقربين تنالي بها الأجرين من الله سبحانه وتعالى وفي ذلك حديث أن أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق ب- ب- بحديقة عنده كانت تسمى بيرحاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اجعلها في ال ال ال ال اجعلها في الأقربين لأنك أنت لما تحط الصدقة في عند القريب لك بتاخد عليها الأجرين اللي هو أجر الصدقة وأجر الإيه الصلة اللي احنا بنعملها دي عشان تبقي من المتصدقين لكن دي مسألة ملهاش ملهاش قيد معين أو ملهاش ضابط معين في أي مكان نحط الصدقة حينما نجد أن الصدقة لكن الصدقة في المساجد ما هياش المقصود بها إيه الصدقة دي بتحط فين لو كانت لإعمار المسجد إذا كان المسجد يحتاج إلى الإعمار نحط فلوس لز- ل- لإعمار المسجد آه، إنما ما نحطش فلوس كده ب- ب- ب- بهذه الكيفية وبهذه الطريقة لأن حقيقة المساجد الآن أصبح فيها مشاكل كثيرة جدا مجالس إدارات وما إلى خلافه وصناديق وما إلى خلافه وبتاعه وت- وكل واحد يعني له التحكم في رأيه وفي كذا لذلك إذا إحنا وجدنا أن المسجد يحتاج إلى آه، شيء مثلا من الإصلاح م- لمبة حاجة بتاع لو إحنا جبناها وعملناها إحنا بنفسينا يكون هذا أولى وأفضل بالنسبة للمساجد إذا الصدقة ليس لها شيء ثابت نعم الأستاذ أسامة من القاهرة نعم السلام ألو.
عليكم أيوة السلام عليكم اتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور عاشر الله يبارك في عمرك الحمد ازي لله حضرتك الحمد لله بخير الله يبارك فيك والله بنتمنى نشوف حضرتك مرتين او ثلاثه في الاسبوع الله يجزيك ألف خير يا حبيبي ربنا اولا يكرمك ونتمنى نشوفك على اكتر من من من, من قناه الله إن يعز شاء الله.
حضرتك إن ما شاء الله تشبعش منك الله يخليك الله يسترك استاذنك في سؤال الله يعز حضرتك اتفضل يا فندم
آه لو يعني انا من في في شيخ بحبه جدا مم.
وعايز اقول له آه فداك ابي وامي ونفسي يا شيخ اه ده حلال ولا حرام طيب حاضر ال ال الكلام ده لم يق... لا يقال إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن آه، آه، ان احنا نقول لحد ان انا افديك بابي وامي لا لا لا, يو لا يوجد احد يقدم يقدم في المحبه ولا يقدم في الطاعه على الاب والام الا الله ورسوله بس مفيش حاجة تاني أكثر من كده يعني لكن إحنا آه، ما, ما نقولش التلف- بغض النظر عن الحكم فيما إذا كان حرام أو مكروه يعني هذا لفظ مكروه لأن هي الفكرة ال- ال- المسألة مسألة النية إحنا عندنا باب كده كامل قوي في النية اسمه اعتبار النية في الألفاظ اعتبار النية في الألفاظ باب كبير قوي يتكلم فيه ابن القيم في في كل في كل قواعده وأصوله وكلامه في الفقه وخلافه قال اعتبار النية في الألفاظ إن النية ال- إن اللفظ ده آه، ما بيكونش إنسان محاسب عليه إلا إذا اعتبر النية فيه ولذلك حتى ضرب مثال في كتابه غريب شوية بيقول إن لو واحد مثلا أخبر مثلا إن زوجته خليني هقول لك أنا بقول لي المثال عشان أوضح لك حاجة لو لو أخبر واحد إن زوجته خرجت من البيت وراحت في مكان ما عند شخص ما أو في بيت آخر ما وهو كان م- مش حابب الموضوع ده كله وهذا الخبر كان كذبا فدخل البيت قال لزوجته كده على طول في وشها انت طالق على طول كده ليه و- لكن هو ايه ايه هو ليه قال لها انت طالق عشان خاطر هو عرف انها كانت راحت في الحته الفلانيه وكان الدافع او السبب الذي اللي هو اللي هو ده ده, ده بقى اللي بيسموه الفقهاء آه، بساط اليمين ان ليه عمل كده او ليه قال كده عشان الموضوع ده بعدين اخبر ان الكلام كان كذبا بعد كده عرف ان الكلام ده كان كذب وان هي ما خرجتش اساسا وما راحتش عند الناس دي والكلام ده كله فعند بعض الفقهاء قالوا ان هذا الطلاق لا يقع لان ده ايه الدافع ايه الدافع اللي خلاه يدفعه الى اطلاق هذا اليمين يعني كان كذبا او كان مبنيا على غير كذب دي طبعا مسائل خلافيه بس انا عايز اقول لك دي ليه بقول لي انا بستدل بالحته دي ليه عشان اقول لك ان في اعتبار للنيه في اللفظ فمثلا انت لما تيجي تقول للشيخ مثلا يعني انا افديك بابي وافديك بامي هو المقصود منه انك تقدر هذا الشيخ على اقصى تقدير لك فاذا كان هذا هو مرادك وهذا هو مقصودك في هذه المساله فانا اعتقد انه لا باس بهذا عشان خلي بالك عشان انا لما اجي اقول ان الكلام ده حكمه حرام او حكمه مكروه او حكمه حلال دي احكام ما بيقولهاش الا الفقهاء بيقولوها على على يعني بناء على قواعد وضوابط علميه مش كلام كده سب فعشان كده انا بقول ان اعتبار النيه في الالفاظ اذا كانت نيتك يعني التقدير لهذا الشيخ فلا باس بها والله اعلم اما اذا كانت نيتك ان انت فعلا انت تفديه بابوك وامك فهذا طبعا يعني انت كانك قدمت شيئا لا يجوز تقديمه لان لا يجوز تقديم شيء على الاب ولا يجوز التقرب وفي وفي الخدمه ما ينفعش ما ينفعش حد يتقدم, يتقدم ابدا على الاب والام ابدا على الاطلاق ابدا ولا حتى نفسك يعني حتى لو انت آآ آآ آآ انت نفسك ترتاح انت فعايز تريح نفسك انت تقديم راحتك انت على راحه ابوك وامك هذا لا يصح ابدا ولا يكون ابدا بحال من الاحوال على الاطلاق لان هذا يعد من العقوق فعشان كده احنا بنقول ان الجمله دي قيلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فداك ابي وامي يا رسول الله هذا المقصود منها ان احنا آآ آآ يعني آآ ندافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حال حياته دون الاباء ودون الامهات يعني ولذلك في القران لما ربنا انزل الايه اللي في سوره آآ آآ المجادله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان كان هذا التعبير خاص بصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم بالفعل كان عندهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده ان كان ان كان لفظك آه، ان كانت نيتك في هذا مقصد التقدير فلا باس بهذه الكلمه وان كان في نيتك امر اخر انك انت تقدمهم بالفعل هذا التقديم فهذا لا يصح هذا لا يصح والله تعالى اعلى واعلم خليني ارجع آه، للنقطة ال- ال- المهمة جدا اللي هي آه، آه، علاقة السنة بالقرآن من علاقة السنة بالقرآن أن تكون ناسخة لحكم ثبت في الكتاب يعني ايه النسخ ربنا يقول في القرآن ما ننسخ من آيات أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير أنا هاخد أستاذ حمدي هذا الاتصال وهتديني خمس دقايق بس أوضح المسألة دي وبعدين أرجع تاني طيب طيب الأخت مين؟ الأخت أمل من الغربية السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام نعم اتفضلي عليكم السلام ازيك يا شيخ الله يكرمك الحمد لله
ازي حضرتك حضرتك بس وطي التلفزيون واسمعيني من الت- من انت ال- حضرتك ما بتردش على الموبايل ليه بقى
انا عمري ما ما قفلت موبايلي انا موبايلي على طول برد هو خ- رقم واحد وبرد على الدنيا بحالها طب اتفضلي قولي اللي انت عايزاه تقوليه لا ما بتردش طب حضرتك قولي اللي انت عايزه تقوليه طب ال طب
ها آه، اسم- ليه- اسمعيني من التليفون ليه الدعوة يعني الدعاء ما بيستجابش ليه الدعاء ما بيستجابش اه طيب حاضر ارد على كده بس هو ده سؤالك طيب الحقيقة أنا آه، آه، موبايل عندي أو تليفوني الخ- الشخصي آه، هو ما عادش شخصي هو معروف الدنيا بحالها حتى كل الناس بتتصل حتى من خارج مصر يعني مش مصر بس والحقيقة آه، أنا من الناس اللي آه، أنا منضبط في التعامل مع الآخرين يعني إذا أنا باكل بقفل التليفون إذا أنا آه، في في المسجد بين المغرب والعشاء وده ثابت على طول بقوم قافل التليفون يعني ما بفتحوش إذا أنا نايم قافل التليفون إذا أنا فاتح التليفون يبقى أنا لازم أرد على الناس أنا ما عنديش أكتر من خط هو خط واحد رقم واحد اللي هو ال- المستمر واللي شغال الدنيا كلها عارفاه آه، احيانا كان لما يبقى ما فيش شبكه في بعض الشبكات جبت خط تاني نفس الرقم برضه بنفس الطريقه وموضوع معروف حتى بيتصلوا على الكنترول بتاع قناه الناس بيدوا له الدنيا بحالها يعني ما اعتقد كل واحد كلمني يقول لي يا احمد جبناها من كنترول قناه عادي ما فيش اي مشكله بس انا لا افتح التليفون الا اذا كان عندي وقت للرد لكن انا عندي اسره عندي آه، صله رحم عندي مسجد عندي دروس عندي محاضرات عندي تصوير احيانا في التلفزيون عندي تسجيلات عندي كذا ف- فساعات بيبقى وقت ال- ال- ال- الموبايل مفتوح بيبقى ضيق جدا وغالب الظن بيكون من الساعه 2 الظهر وانا بقفله تقريبا لغايه صلاه المغرب يعني من 2 ل 5 ثلاث ساعات بيبقى مفتوح للدنيا كلها بعد كده خلاص ما- يعني ما اقدرش استقبل تاني عشان يبقى عندي الشغل ده لكن انا التليفون بيرن وانا ما بردش ممكن حضرتك يكوني طلبتي رقم غلط ده انت جيتي حتى في حد يعني يعني بيرد على الدنيا كلها آه، آه، بالنسبة للدعاء لم يستجاب آه، آه، احنا النبي عليه الصلاه والسلام بي- في نص كده بيقول آه، لا تقل دعوت فلم يستجب لي يعني الانسان ما يقولش ان انا دعيت ربنا وربنا ما استجابش لي ليه بقى لان الدعاء ده آه، له حاجه من ثلاثه إما أن يعجل الله الإجابة للعبد على الفور يعني يعجل الإجابة على طول يجاوبك على طول في الحال وإما أن يؤجل الله الإجابة الدعاء لوقت أنت أحوج ما تكون إليه فيه يعني ممكن واحد مثلا يدعي ربنا سبحانه وتعالى يقول يا رب مثلا هو مزنوق عنده كرب فيقول يا رب فك هذا الكرب فربنا سبحانه وتعالى لا يستجيب له في الحال يعني لا يجيبه في الحال فما يفكلوش الكرب ده ليه لأن الله سبحانه وتعالى قد يؤجل له إجابة هذا الدعاء لكرب آخر أعلى منه أو أكثر خلي بالك بقى من دي يبقى ساعات الدعاء يجاب في الحال ساعات الدعاء يؤجل إلى وقت أنت تكون أحوج ما تكون إلى الإجابة فيه ولا تستطيع أن تدعو فيأتيك الدعاء السابق وأحيانا يؤجل الله عز وجل الدعاء إلى يوم القيامة يعني ساعات الدعاء بيؤجل الإجابة بتاعته إلى يوم القيامة وده طبعا الوقت اللي مش ممكن الإنسان هيكون مش محتاج فيه إلى دعاء يبقى الدعاء قد يأتيك آ- آ- يعني عاجلا وقد يؤجل لك الدعاء إلى وقت أنت أحوج ما تكون إليه فيه وقد يؤجل لك الدعاء إلى الآخرة عشان كده أنا بقول لحضرتك يا حاج امل ان انت آه، ما تقوليش ان انا دعيت وربنا ما استجابليش لا ابدا وانما ثقي ان الله قد استجاب الدعاء ولكن ربنا سبحانه وتعالى اجل لك هذا الدعاء لوقت من الاوقات او حاجه وقت من الاوقات ربنا سبحانه وتعالى يكرمك فيه او يعطيك فيه لكن احنا عايزين يعني آه، يكون برضو طريقتنا في الدعاء الى الله سبحانه وتعالى بالتضرع وبالخشية وبالخوف ادعوا ربكم تضرعا و- وخفية إنه لا يحب المعتدين يعني مش عايزين يبقى في اعتداء في الدعاء أو حد يعني يطلب من ربنا بصيغة الأمر إن إزاي يا رب أنت ما استجبتش ليا أنت ليه ما عمل كذا لا لا هذا لا يصح في الدعاء مع الله سبحانه وتعالى وإنما ينبغي أن يكون دعاؤنا إلى الله سبحانه وتعالى ب ب ب يعني بال- بالحسنى وبالرحمة لأننا ندعو الله سبحانه وتعالى ونسأله فلازم يكون في آه، يعني طريقة آه، تأدب مع الله سبحانه وتعالى لعلي اشرح ال ال هذه العلاقه آه، آه، ولا عندك حد يا استاذ حمدي تحب نقوله قبل ما ندخل فيها طيب طيب اه بس خمس دقايق بالظبط ان شاء الله جزاك الله خير يا استاذ حمدي آه، ان تكون السنه ناسخه للكتاب مساله دي مساله خلافيه ان ازاي السنه تيجي تنسخ الكتاب زي ايه مثلا لما ربنا يقول في ايه مثلا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه آه، اثنان ذوى عدل منكم لا مش الآية مش ه- مش هذا النص كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصي نعم الآية كتب عليكم إ- إ- إذا حضر أحدكم إ- كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فيجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وصية لوارث فالوالدين بيورثوا فيجي النص لا وصية لوارث ينسخ الآية حكم الآية يعني يبقى الآية موجودة في القرآن لأن احنا عندنا النسخ أنواع النسخ أنواع قد تنسخ تلاوة تلاوة لا حكما وقد تنسخ حكما لا تلاوة وقد تنسخ تلاوة وحكما قصة كده كبيرة في باب الناسخ والمنسوخ بس هو ده يعني مش هي موضوعها هنا ف... فانت خليك عارف بس ان النسخ انواع خليك حافظ دي ممكن يجي النسخ حكم لا تلاوة يعني التلاوة موجودة اللي هي زي الآية دي إذا حضر احدكم موت إن ترك خيرا الوصية للوالدين دي التلاوة موجودة لكن الحكم اتنسخ بحديث الرسول لا وصية لوارث صلى الله عليه وسلم ممكن تنسخ تلاوة لا حكما زي الشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة في سورة النور النص منسوخ تلاوة يعني احنا ما نقراهوش لكن الحكم ثابت موجود الحكم بتاعها ما زال موجودا ثابتا وممكن تنسخ تلاوة وحكما زي آية الرضاع اللي هي عشر رضعات مشبعات في نص كده ده نسخ تلاوة وحكما يعني لا هو موجود في نصوص آيات القرآن ولا هو موجود في الحكم بتاعه باقي حتى بعد هذا الكلام يبقى دي ادي انواع النسخ ده باختصار يعني مش هو ده موضوعنا طب السنة بقى لما تيجي تنسخ الآية ازاي العلماء بقى وقفوا عندها الى فريقين جمهور الاصوليين قالوا بجواز ذلك انه يجوز ان تنسخ السنة القرآن ان ينسخ القرآن بالسنة قالوا كده الجماعة التانيين اللي هم الامام الشافعي والامام احمد حنبل ومنهم ابن تيمية قالوا لا لا يجوز ان ينسخ القرآن بالسنة ما ينفعش نجيب حديث نقول الحديث ده نسخ السنة الإمام الشافعي طبعا كان له دليله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي دي كانت وجهة نظره ودي الآيات اللي هو ذكرها واستدل بقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب جمهور الأصوليين كان الرد بتاعهم انتوا فاكرين لما كنا بنشرح بنقول إن أقسام الوحي قسمين وحي متلو وحي غير متلو قلنا الوحي المتلو اللي هو القرآن الكريم وقلنا ان القرآن الكريم من خصائصه أنه نزل بلفظه ومعناه على رسول صلى الله عليه وسلم في حال اليقظة فكده ما قلنا دي ان في حال النبي كان كان مستيقظ وسمع الكلام ده من سيدنا جبريل وبلفظه ومعناه وليس لرسول صلى الله عليه وسلم ولا لسيدنا جبريل دخل في أن يزيد حرف أو ينقص حرف فاكرين دي وبعدين رجعنا نقول القسم الثاني هو الوحي غير المتلو اللي هو السنة النبوية المطهرة السنة النبوية المطهرة ده وحي غير متلو بس السنة دي قلنا ان هي اقسام قسم نزل به الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قول كذا وقسم اخر قاله الرسول اجتهادا من نفسه ووافق مراد الله فيه فلم يصوب له فيه شيء وقسم ثالث او ثاني في الباب ده اللي هو اللي اجتهد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام اجتهد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الوحي صوبه له وضربنا على كده الأمثال زي الأسرة بتوع بدر والكلام ده كله ودي خدت معانا حلقتين يمكن واحنا قاعدين نشرح في كلامنا عن السنة يبقى أنا عندي الأقسام دي كلها يبقى يفهم من هذا إن أي كلام النبي بيقوله لابد أن يكون موافقا لمراد الله وأي كلام النبي بيقوله قد يكون أكثره من كلام جبريل له قل كذا فعشان كده جمهور الأصوليين قالوا لا بقى يبقى كده لما السنة تيجي تنسخ القرآن ينفع ليه؟ لأن السنة وحي من الله السنة وحي من الله فليه ما تنسخش القرآن عرفناها ولا لا عشان كده كان رأيهم يعني هو يعني الراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلى وأعلم يعني الذي أطمئن إليه إن الكلام ده الإمام الشافعي قالوا طب تقول إيه في الآية بتاعة الوصية إذا حضر حضرتكم الموت إن ترك خيرا وصير قال لك ما هي منسوخة بآية الميراث دي كانت كان رأي الإمام الشافعي لكن ال ال القارئ أو المتطلع في فقه الشافعية يجد أن المشايخ الشافعية بعد الإمام الشافعي لعلهم قالوا بنفس الكلام قالوا أن يجوز أن تنسخ أن ينسخ القرآن بالسن قالوا يجوز هذا عندهم جائز في هذه المسألة عند بعض مشايخ الشافعية وانا حقيقة أنا مذهبي مش شافعي فأنا مش مش يعني مع مش شوية كده مش قادر انقل كلامهم بنصه وتمامه لاني مش مش حافظ كلامهم كويس لكن ده ده مختصر المذهب لما قعدت اقرا كتير جدا عندهم لقيتهم قالوا كلام غير كلام الامام الشافعي في هذه المسألة لكن انا عايز اقول المشاهد في الكلام ان هل هل ينسخ القرآن الكريم بالسنة النبوية المطهرة ها قولان لاهل العلم اختلاف بين اهل العلم في هذه المسألة هم عندهم اتفاق في حاجة ايه اللي هو اتفاق اللي هو نسخ الآية بالآية ونسخ ماشي حاضر ونسخ السنة بالسنة عندهم كده نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة او نسخ السنة المتواترة للأحاد عندهم اتفاق في دي لكن عندهم اختلاف فين عندهم اختلاف في نسخ القرآن بالسنة النبوية المطهرة دي نقطة أنا كنت عايز أوضحها دي من ضمن علاقة السنة بالقرآن الكريم احنا معانا اتصال مين أم سندس السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت يا شيخ نعم انا كنت عملت البنت عقيقه حقيقة اه او بس الخروف اللي احنا اشتريناه حطينا له اكل كتير قوي مم.
فتعب مم.
فجبنا الدكتور قال هو كويس ما فيهوش اي حاجه مم.
ب- بس ذبحوه مم.
فمش عارفه بقى هي كده العقيقه تنفع ولا اعيدها من تاني لا ما تعيدهاش خلاص انت شارياه على ذمة العقيقة اه خلاص اذبحيه على ذمة العقيقة ولا بأس فيه ان شاء الله طب.
بارك الله فيكم الأستاذ أسامة السلام عليكم اتفضل يا أستاذ أسامة
سمير أشرف اتفضل السلام عليكم عليكم السلام اتفضل أشرف عبد الحميد
اتفضل يا أستاذ أشرف معلش السلام.
اه أستاذ أشرف مش أستاذ أسامة اتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت يا سيدنا الشيخ اتفضل يا فندم آه كنت حضرتك قبل العيد الكبير اه كنا كنت يعني ايه آه لقيت جدي ماعز يعني
اه واخد بال حضرتك لقيته يعني اه لقيه يعني آه.
وفضلنا نذيع عنه وجبنا شهود نعم اه اتفضل و- وجبنا شهود على اساس ان الجدي ده ذعنا عليه في جميع الاماكن فاجوا المشايخ والناس قالوا انت تذبحه والتمن آه، التمن بتاعه وتحطه في آه، مسجد او تحط المبلغ بتاعه في آه، الازهر اه في- فالوقتي في عندنا واحدة يتيمة آه، بال- بالمبلغ ده حضرتك عايزين ان احنا ايه ان ان نطلع هل يجوز ولا ال- ان هي اللي انا طلعتها الاول لل- لل- للازهر انني اديها له لا والله إذا كان عندك حد محتاج خلاص يديله الفلوس دي بس على أمل أنه لو ظهر أحد يسأل عنه وجب عليك أن تعطيه ثمنه لو ظهر حد بعد شوية قال ده الجدي ده بتاعي أنا يبقى تديله ثمن طبعا دلوقتي لو حد سمعك من أهل الحي كل الناس هتروح تقول لك الجدي ده بتاع أنا الله المستعان يعني لكن عموما اعطي هذا المال ل- لهذه المرأة الفقيرة ولا بأس انك توديه الأزهر أو توديه ل- للمسجد أو كذا ما فيش مشكلة في هذا لأنه ده مش ندر أنت ما ندرتش حاجة لكنك أنت أصبت خيرا حينما ذبحته في العيد لأنه قد يكون صاحبه قد اشتراه على نية الأضحية وأنت حينما فعلت ذلك فكأنما حققت له هذه النية والله أعلم الأستاذ عبد الرحمن من القاهرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ- يا شيخنا اتفضل الله يبارك في عمرك ربنا يبارك لك يا رب انا وانا كنت هحتاج رقم تليفون حضرتك هتاخده حضرتك من الكنترول يا دول ربنا يبارك لك تاني حاجة ان شاء الله تعالى انا كان في موقف كنت عايز اعرف حكمه الشرعي اتفضل يا فندم والتصرف اللي هتصرف- اقدر اتصرف فيه اتفضل انا مدير مركز تعليمي صدفة ان حصل موقف ان في طالب وطالبة يعني تم ضبطهم في حمام آه، اه المركز اه هل اكتفي بطردهم ولا ابلغ الاب والام هما- انا معايا ارقام اولياء الامور تمام هم دولك ايه لسه شباب صغيرين يعني لا في النطاق الجامعي في النط- في الجامعة يعني اه اه طيب طيب، حضرتك حضرتك تبلغ والد ال ال ال ال- الولد الولد والبنت تهددها حضرتك بس يعني انت تبين لها وتهددها ان الكلام ده طبعا مش كذا وان انا ه- هبلغ والدك بهذا الكلام وبتاع وبحيث انك انت توصل منها الى نتيجه ان هي تحافظ بعد ذلك على نفسها وان هي ما تعملش حاجه من هذا القبيل يعني نسال الله سبحانه وتعالى يعني لهم الهدايه والرعايه انا مش عايز اقول لك انك تقول لوالدها ووالدتها وبعدين يحصل قصه مشكله كبيره وممكن حد يكون مش متفاهم الموقف او حاجه لكن خليك على ابو الولد تفهمه هذا عشان برضه يضغط عليه لكن البنت انت بنفسك يمكن الله يجعلك سبب في انك انت تضغط عليها بحيث ان ربنا يهديها ويصلح حالها معانا مين طيب آه نرجع بقى لكلامنا عن آه السنة النبوية المطهرة وبنقول ان علاقة السنة بالقرآن في علاقة بيان ان هي علاقة ب- بتبين القرآن الكريم وعرفنا البيان في خمس نقط وبعدين او علاقة تأكيد وتأييد او علاقة التأكيد والتأييد انا قلت مثلا لما يجي نص في القرآن يؤمر مثلا وقد ربك الا تعبدوا الا إياه وبالوالدين احسان يجي نص حديث مثلا يقول رضا الله في رضا الوالد سخط الله في سخط الوالد فكان المساله مساله تاكيد وتاييد يعني ان هو بي بي بياكد لك على هذه المساله وبيلفت نظرك الى اهميه هذه المساله انك تاخد بالك من النقطه دي وتاخد بالك من الموضوع ده معنا مين الاستاذ علي من القاهره السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت في سؤال اتفضل آه، ليا أخ طلق زوجته رمى عليها يمين الطلاق ثلاث طلقات بلفظا بكلمة أنت طالق ثلاث مرات منفصلات كده انت طالق انت آه، ثلاث طالق مرات منفصلات في ان واحد
منفصلات في آن واحد تمام فهو سأل بعض الناس في الجامع فقالوا له إن الطلقة الأولى لا تقع لأن مراتك كانت في حالة نفاس امم تمام فطبعا آه، انا لما قريت حديث النبي عليه الصلاه والسلام لسيدنا عبد الله بن عمر لما مم.
طلق مراته وهي حائض امم قال له راجعها فقال له راجعها امم حتى تطهر ثم مم.
تحيض ثم مم.
تطهر امم فان اردت فامسكها وان اردت فطلقها نعم فسالت فقالوا لا الطلقه الاولى في بعض الناس قالوا ان هي تقع وفي ناس قالوا انها لا تقع نعم
فهنا الحيرة في حاجة واحدة هي كانت في حالة نفاس كانت والدة وكان آه، عندها يعني والدة بقى لها 10 أيام أو ح- أو 15 يوم امم وف- وحصل بينهم خلاف فهي في حالة النفاس دي قال لها أنت طالق وراجعها وبعد كده بفترة برضه طلقها تاني وقال لها أنت طالق امم وبرضه راجعها تمام وامبارح على وجه التحديد امم حصل بينهم خلاف او ش- أو مناقشه في الكلام مم.
فهي قالت له طلقني فقال لها انت طالق تمام فاصبحت دي الطلقه الثالثه فالحيره دلوقتي بالنسبه الطلاق.
للطلقه الاولى اللي هي حصل فيها حاله النفاس اللي هي كانت حاله النفاس دي انا هوضح هل لحضرتك تقع أو المساله لا تقع حاضر هوضح لحضرتك المسألة باستفاضة وهحيل حضرتك برضو لجنة الفتوى بالأزهر إن هم هيجاوبوك في المسألة هو يروح بنفسه يسأل ويقول الكلام ده في لجنة الفتوى وهم إن شاء الله يحلوها له لكن أنا هقولها لك بقى تفصيلا وإجمالا إحنا عندنا الطلاق نوعين عندنا حاجة اسمها طلاق سني يعني وافق السنة وعندنا طلاق بدعي الذي أوقعه صاحبه على زوجته وهي حائض أو في طهر جامعها فيه الطلاق البدعي هو أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض أو يطلقها في طهر جامعها فيه ده اسمه طلاق بدعي طلاق البدعي للعلماء فيه قولان فذهب بعضهم أو أكثرهم إلى أنه يقع واقع أن الطلاق يقع وذهب ابن تيمية ومن تبعه أن الطلاق هذا لا يقع إذا طلقه وهي حائض لا يقع الطلاق أو نفساء يعني لا يقع فيه الطلاق طيب هنا انا اميل الى الراي القائل ان الطلاق يقع عشان كده انا بقول لك روح الازهر شوف هم يقولوا لك ايه هناك يمكن يحلوها لك فهنا الطلاق البدعي ان معناه ان الانسان يطلق زوجته وياخد وزر على انه طلقها في في وقت ما كان يصح منه ان يطلقها فيه ليه لانه بيطول عليها فتره العده لان الحيض دي ما بتحسبش فهنضطر بقى نعد ثلاثة تاني بعد اللي هي فيه فطول عليها فترة العد أو طلقها في طهر جامعها فيه أي طهرت من الحيض ثم جامعها ثم طلقها قبل أن تحيض برضو عمل إيه طول عليها المدة إنما هو لو طلقها في طهر لم يجامعها فيه اتحسبت الحيضة اللي فاتت فكأنه قصر وقت شوف الشرع يقصد إيه فكأنه قصر وقت العدة على المرأة بدل لما تقعد ثلاث شهور لا ده هتقلل ال- المسألة عليها هتختصر لها 10 15 يوم ويحق لها بعد ذلك أن تتزوج شوف الشرع بيعمل إيه يحاول يعني القصة هنا جاي مع الزوجة في هذه المسألة عشان ما يطولش عليها المسافة ما يعاندش معاها ما يعملش الكلام ده فهنا طلقها في طهر لم يجامعها فيه هذا طلاق آه، آه، هذا طلاق سني سني يعني يعني أصاب فيه السنة وأخذ الأجر وأوقع الطلاق وأخذ عليه أجرا أنه حاول أن يطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده أنا بقول لك ما دام قال الثلاث مرات بهذه الطريقة وبهذه الكيفية فالطلاق واقع خلاص كده وأصبحت هي آه، موضوع كده انتهى فلكن حضرتك لما ترجع الأزهر وهو يحكي لهم الكلام ده بنصه وتمامه لعلهم يذهبون إلى ما ذهب إليه ابن تيمية في رأيهم في هذه المسألة ولا يحتسبون له الطلقة الأولى ويعتبر له طلقتان وبقيت له طلقة واحدة بس ده مش عندي مش فتوتي كده على الهوا دلوقتي لا ده الكلام ده لازم هم يكونوا قاعدين يقولوا الاثنين لأن ساعات الزوج بيقول كلام والزوجة بتقول كلام وساعات ده بيحكي حكاية وساعات بيقول حكاية ساعات هو بتبقى له نية معينة وساعات تكون نيته معتبرة وساعات تكون نيته غير معتبرة فالتفصيل ده ما ينفع على ال- الهاتف ب- الهوا بالطريقة دي لكن عندي على نص كلامك انه قال لها ثلاث مرات انت طالق انت طالق انت طالق واحدة منهم آ- آ- آ- اطلقها فيه آ، نال فيها وزرا آ، شال آ، يعني تحمل فيها وزرا والطلاق فيها واقع يبقى الثلاثة واقعين فعشان كده انا بقول لك بحيلك تروح لجنة الفتوى في الازهر لانهم اكثر علما بهذه المسألة وبهذه الامور وهم اكثر دراية من كثرة ما يأتيهم من تساؤلات اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولك القبول لو طلقها الأستاذ حمدي بيسأل على ال- المخرج بيسأل على ال- ال- مسألة الطلاق اللي هو ان هو يعني حصل جماعة بين الطلقة والطلقة وخلاص ونام اوقع الطلاق قال انت طالق خلاص انتهى لو ان يرجعها بعد دقيقة خلاص وقع الطلاق لو ان يرجعها بعد دقيقة واحدة بعد ما يقول لها انت طالق ممكن يرجعها يرجعها خلاص له ذلك لانها بينونة صغرى ينفع ان هو يرجعها تاني بالصيغة اللي هو ايجاب القبول طبعا ايجاب القبول مش محتاج كلام ولا مأذون ولا كلام من هذا القبيل لكنه يشهد على طلاقها آه، آه، عدلين رجلين يعني ويشهد على عودتها رجلين برضه ان هي رجعت عشان يبقى في اشهاد على هذا الطلاق بحيث انه لو اوقع الطلاق عليها في مرة اخرى من المرات فيحتسب ويذكر ان حصل ان الطلاق كان ح- حصل منه بهذه الصورة او بهذه الكيفية الأستاذ محمد من اسكندرية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا اتفضل.
مولانا الله يبارك في عمرك انا صدر يمين من سعادتك كان في خلاف بيني وبين اخويا على حتة ارض سايبها له ياكل فيها هو واخوه الصغير اه وهم كبروا واصبح لهم دخل وجابوا عربية وكده فانا بطلب منه حتة الارض دي نرفزني وكده فصدر مني يمين قلت له الصبح طلاق بيت ثلاثة اللي اخدها وازرع فيه اخوتها وايه اخد الارض وأ- وازرع انا منها يعني تزرع اخدها فيها.
من ايده ومن آه.
حياته هو اه اه فالصبح رحت على اساس ازرعها لقيت ناس زرعينها هو مأجرها لهم فقالوا لي لما تخلص المده اللي احنا مأجرينها خدها هيبقى خدها تمام فاصبح يمين الطلاق كده انا قلت الصبح ولسه له زي ست شهور او سبع شهور على ما يخلص المده اللي هو مأجرها دي انت كنت عاقد النية انك انت لو ما خدتش الارض هتطلق مراتك بسببها لا انا كيمين يعني حلف يمين على اساس آه ايه ده اخويا الصغير وايه وحلفته قدامه مم.
ويمين بالطلاق دي الثلاثه انا قلت هو انا واقف مم.
كده بنفس اللفظ هو يشترط في الطلاق أن يكون الشخص عاقد النية على الفصل بينه وبين زوجته أن يكون عاقد النية و... وأنت حضرتك لما كنت آه، يعني هنأول الكلام على رأي ابن القيم في هذه المسألة يعجبني كلامه في في مسائل الطلاق وفي وفي مسائل النية وفي اعتباره للنية عنده كلام آه، كلام دقيق جدا آه، و- وأنا أتطلع كلامه أشعر كأنه يعيش بيننا في هذا الزمان يعني تحس انه عايش معانا دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه آه، فعايز اقول اني آه، ان إن قال ان لو حد قال عليه الطلاق بهذه الكيفيه فكانه يقصد لو ان الارض يعني خاليه يا دي معنى الكلام لكن انت رحت لقيت الارض غير خاليه يعني في مانع يمنعك من انك انت تقترب منها لعقد حدث انت تجهله وانت لا تعلمه وعلى هذا لا يقع الطلاق والله تعالى اعلى واعلم الاخت زينب واعتبر ده اخر اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل ازيك يا شيخ ازيك الله يا حبيبي؟
يكرمك الحمد لله الله يبارك بارك فيك الله فيك وجزاك الله خيرا جزاك الله خير اتفضل والله يا شيخ انا في يعني في مشكله بالنسبه عندي و- و- وسواس من زمان قوي وفي نفس الوقت الوسواس ده بيتكلم عن الشرك الاكبر اه فما بيحسسنيش ان هو اللي بيقول لا بيحسسني ان انا وانا للاسف الشديد اجي اقول لا ولا حاجه الاقي نفسي استغفر الله العظيم بردد الشرك الاكبر أعوذ بالله ففي نفس الوقت أنا نفسيتي تعبانة جدا وخايفة يا شيخ لأكون يعني مشركة ومش عارفة أعمل إيه الصراحة يعني طيب.
بلاقي نفسي بنطق وبصوت عالي طيب آه، عن الشرك الأكبر يعني ال- فاهم الكبير كلام خالص حضرتك. انا فاهم كلام حضرتك شوفي انا عايز اقول حاجه آه، الناس تاخد بالها بس منها اساسيه في الموضوع انا عندي الوسواس نوعين في وسواس ياتي من الشيطان وفي وسواس ياتي من النفس الوسواس اللي بيأتي من الشيطان بنقول لو قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلاص بيروح لأنه ضعيف جدا الوسواس اللي بيأتي من النفس قوي جدا قوي جدا وسواس النفس أحيانا بيبقى الوسواس قهري زي ما الأخت زينب بتقول قهري حاجة كده فوق إرادتها لدرجة إن هي بتقول بصوت عالي فهذا الوسواس القهري نوع من أنواع أمراض النفس وأمراض النفس تتأتى لقلة إعطائها الغذاء للروح إن الروح ما بتبقاش متغذية كويس أوي أو إمداد الروح بغذاء سام قاتل زي واحد كان أكل مسموم أو أكل مشموم أو أكل إيه حامض يؤثر على الإنسان ولا لا يؤثر يؤثر فكذلك الحال الغذاء اللي واصل للروح إن كان هذا الغذاء صالح يبقى الروح كده انتعشت وبقت كويس الغذاء كان مش صالح تتعب الروح وتتأثر الروح فعشان كده أنا بقول إن مثل هذه الأمراض الناس اللي بتجيلها هذه الوساوس الشديدة جدا بهذه الكيفية علاجها حاجتين علاج اللي هو كيميكالز يعني أدوية وعلاج تاني اللي هو روحاني روحي يعني يؤثر على الروح اللي هي العبادات لازم اروح لدكتور نفسي والدكتور النفسي هيديني بعض ادوية اخد الادوية دي عشان تساعد معايا لان انا في وقت ضعف الحاجة التانية ان انا اكون محافظ على اذكار الصباح والمساء على الصلوات في جماعة على قراءة القرآن لان ده غذاء الروح اللي اهم من ده كله قبل الطب النفسي وقبل غذاء الروح بالاعمال أن يكون الإنسان دقيقا في مسلك طعامه وشرابه يعني الدخل اللي جاي لك الفلوس اللي جايه لك اللي بتاكل منها وبتشرب منها تكون دقيق أن تكون من مال حلال لأنها أحيانا إذا كانت من مال حرام سواء كان وكلمة حرام كلمة واسعة سواء كان مصدره ربويا أو مصدره غلولا أو مصدره سرقة أو مصدره من كذا كل الكلام ده ربنا قال عنه في القرآن على مثل واحد الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس في تشابه في تشابك بين هذه المسائل بعضها وبعض عشان كده انا بقول لك بارك الله فيكي ان لازم تاخدي بالك نروح للطب النفسي ناخد علاج ومعاه ناخد غذاء الروح وان يكون هذا الغذاء سليم اعتقد وقت انتهى كده يا حمدي ولا احنا المفروض يكون احنا تجاوزنا عن وقتنا بأربع دقائق وأنا الحقيقة أحب دايما إن أنا لو ما بدأتش في الموعد الذي حددته إدارة القناة أن أنتهي في الوقت الذي حددته يعني أحب دايما إذا ما بدأتش في بداية وقتي مش لازم أخد الساعة كلها لأن ده مش مش حكاية مش عملية مش عملية دراع إن هم ساعات بيخافوا مني عشان يعني أنا ببقى جاي بس الحقيقة ببقى سايب الزلومة بره الاستوديو لأن ترضاش تدخل معايا فعشان كده هم بيبقوا قلقانين من المسألة لكن ده لا يحزنني في شيء إذا لم أبدأ في موقع موعدي ل 11 ونص و5 حتى لو بدأت 12 ونص إلا 5 برضه المفروض نخلص 12 ونص و5 على الموعد الذي حدد لنا أسأل الله لي ولكم دوام العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة سعدت بكم في هذه الأوقات القليلة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على خير دائما ألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
العلم والإيمان